أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما سلمت وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله اذا ونادى منادي في السماء كونوا مغفورا لكم قد ابتلت سيئاتكم حسنات فتخيل الانسان يجلس في بيت الله يسمع لله سبحانه وتعالى ويسمع كلام الله بضع دقائق يعني بين المغرب والعشاء يسمع عن الله سبحانه وتعالى فإذا به يأخذ هذا الثواب العظيم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات من واحد حسناته أو سيئاته بدلت حسنات إما على أنه هذه الأفعال التي كان يفعلها في غير هذا الوقت من السيئات قد بدلت بالحسنات وإما أن معاصيه قد بدلت حقيقة بالحسنات فيا لها من منقبل وفضل عظيم خص الله سبحانه وتعالى به من جلسوا يستمعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى توقفنا مع قصة نبي الله موسى ولنا مع قصة نبي الله موسى فقط درسين ما عادش لنا إلا درسين فقط مع قصة نبي الله موسى أعلم أننا استطردنا في قصة نبي الله موسى لغير أن الأمر يستحق يعني إذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم بقصة بمثل هذا الطول فينبغي علينا أن نتوقف يعني حقيقة الواحد لما يعني مر بهذه التجربة مع قصة نبي الله موسى تعجب لماذا لم نكن نقف مع قصة نبي الله موسى بهذه الطريقة من قبل؟ إن أكثر القصص التي ذكرت في كتاب الله قصة نبي الله موسى مع بني إسرائيل ومراحل و وتكلمنا من قبل لماذا أكثر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من قصة نبي الله موسى في حين أن الله في هناك من الأنبياء لم يذكرهم إلا أسماء يعني في أسماء بس في قصص في القرآن ذكرت عن الأنبياء اسم النبي فقط لأن هذه القصة تتكرر وتتكرر ربما في هذه العصور وفي هذا العصر الذي نعيش فيه بعد أكثر من 1400 عام من موت النبي صلى الله عليه وسلم وابتعاد الناس عن دين ربهم وابتعاد الناس عن كلام ربهم وسنة نبيهم نحتاج إلى أن نفهم سنة الله في معاملة خلقه ونحتاج أن نتثبت تتثبت هذه القلوب التي امتلئت بحب الدنيا والشهوات نحتاج في زحمة الشهوات وفي زحمة البلاءات وفي زحمة وكثرة الشبهات التي تلقى علينا ليلا ونهارا أن نعود مرة أخرى إلى معاملة الله سبحانه وتعالى وإلى أصل خلق الله سبحانه وتعالى لعبيده وكيف يعامل الله سبحانه وتعالى الناس سواء كانوا صالحين ثم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى المبتعدين ثم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى الكافرين وكيف يتعامل أحباب الله وأولياء الله وأنبياء الله مع الناس وكيف يتعاملون مع ربهم اليوم نذكر قصة من أوائل القصص التي ذكرت أو التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم عن نبي الله موسى أول ما تعلم يعني أول في أول نزول الوحي قص الله على النبي صلى الله عليه وسلم قصة الأنبياء ومنهم قصة نبي الله موسى النهاردة قصة سيدنا موسى مع الخضر ودي قصة بنقراها كل اسبوع في سورة الكهف ولأنها قصة مهمة جدا أراد الله لنا أن نقراها في كل اسبوع حتى نتذكر معانيها يعني المعاني معاني القصة ديت مش هينفع ننساها ايه اللي حصل إيه روى البخاري في صحيحه الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم لكن انا اذكر قصه روايه البخاري قال إيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه تمارى هو والحب بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام ابن عباس قعد مع الحر بن قيس بيقول له هو مين مين الراجل ده؟ مين اللي كان مع موسى عليه السلام؟ تماريا تجادلا فقال ابن عباس هو الخضر فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال يا ابا الطفيل هلم الينا قال له ابا الطفيل ده اللي هو مين؟ ابي بن كعب قال له تعالى احنا بنتناقش في قصه رجل اللي كان مع نبي الله موسى مين الراجل ده؟ فإني قد تماليت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه إن سيدنا موسى سأل الطريق إلى أن يلقى هذا الرجل فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال له أنت عندك معلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أو يعلمنا فيها مين الراجل ده وهنا نقف وقفة إن أخبار الغيب لا نعلمها إلا بالوحي ان في حاجه حصلت من زمان من 60 سنه من من الاف السنين يقول لك من 10000 سنه حدث كذا من 100000 سنه حصل كذا من مليون سنه حصل كذا وحضرتك الكلام ده جبته منين ان هذا غيب والغيب لا يعرف الا بوحي فالصحابه لما تذكروا قصه صاحب موسى قال له مين صاحب موسى قال له عندك خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه فقال أبي بن كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحد أعلم منك سيدنا موسى كان بعد قصة بعد عبور البحر وانشقاق البحر لموسى عليه السلام ومكث موسى عليه السلام وبعثة موسى عليه السلام في أرض سيناء جلس موسى يربي قومه في مرة من المرات سيدنا موسى وعظ بني إسرائيل موعظة بليغة فالناس قعدت تأثرت جدا بهذه الموعظة فقام واحد قال له هو في حد في الدنيا أعلم منك عارف انت بقى ايه الناس دايما بتعمل كده الواو ده اللي هو حاجة ما حصلتش مش ممكن ايه الكلام العظيم ده ده احسن دايس سمعته في حياتي فقام رجل إلى موسى عليه السلام وقال أحد في الأرض أعلم منك قال وفي حد في الدنيا أعلم منك هذه رواية وفي رواية أخرى قال أنت أعلم أهل الأرض سؤال على صيغة السؤال يعني فأشار موسى أن نعم في الثانية لما قال له أحد أعلم منك قال لا قال له لا ما فيش موسى عليه السلام نبي مكلم رسول قريب من الله من أولياء الله الصالحين من أولي العزم من الرسل صاحب أكبر خمس عزائم عبر التاريخ في الوصول إلى الله فطبيعي ان هو يكون عنده علم عن الله وطبيعي انه لا احد في محيطه هو اعلم منه بالله وهنا نقف على كلمه العلم ان العلم دي مساله متفاوته يقول لك فلان اعلم من فلان في ايه يعني في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في يقول لك فلان ما عندوش علم يعني ايه ما عندوش علم ما عندوش علم في ايه بالنسبه لمين ان امر العلم امر ايه امر نسبي ان فلان في ابتدائي فعنده معلومات ابتدائي فلان اعدادي عنده معلومات الاعدادي فلان في ثانوي عنده معلومات الثانوي فلان متخرج من الجامعه عنده معلومات اللي معاه بكالوريوس او ليسانس اللي هو الشهاده العليا فلان بقى معاه درجة علمية أعلى ماجستير فلان بقى معاه زمالة فلان بقى معاه دكتوراه فلان بقى معاه دورات هذه العلوم اللي بتتحصل فاللي معهوش دي بيبقى مثلا معهوش دكتوراه بيبقى جاهل بالنسبة اللي معاه دكتوراه في مسألة ايه الدكتوراه لكن اطلاق الامر فلان جاهل ده غلط ان امر العلم امر نسبي سيدنا موسى الراجل بيساله يقول له هل انت اعلم اهل الارض؟ قال له انت ما فيش حد في الدنيا على وجه الارض ايه؟ زيك. سيدنا موسى ببساطه قال له اه ليه؟ لانه ليس على وجه الارض مكلم مثل موسى، وليس على وجه الارض معلم مثل موسى، وليس على وجه الارض نبي رسول في هذه الارض التي يعيش بها نبي نبي الله موسى ونبي الله هارون وبنو اسرائيل مثل موسى سيدنا هارون نبي لكنه ليس رسول ورسول أفضل من النبي فسيدنا موسى بكل بساطة قال له لا الإجابة دي كانت صح الإجابة دي حقيقة صحيحة غير أن في مقام موسى أراد الله أن يعلمه أن هناك ما هو أولى لك فأراد الله أن يعلم موسى عليه السلام أن ينسب العلم إلى الله كان ينبغي أن يقول إيه الله أعلم لأن مقتضى علم موسى يفهم أن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون قال فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا الخضر قال له لا لا هناك من هو أعلم منك مين اللي أعلم من نبي الله موسى الخضر أعلم في إيه هنشوف حالا هو الخضر لما قابل موسى مكانة علم هذا وعلم هذا وفي أي شيء كان الخضر أعلم من موسى عليه السلام ونيجي نقف وقفه النهارده طبعا لازم هنقف معاها مش هينفع ما نقفش معاها ان هل الناس تفاضل تتفاضل بالعلم؟ يعني ايهما افضل؟ الخضر يا جماعه كثير من اهل العلم على انه نبي. ليه نبي؟ لانه فعل اشياء لا يفعلها الا نبي. طيب على القولين هل هو رجل من الصالحين ام انه نبي؟ ايهما افضل؟ موسى عليه السلام ومع ذلك هل تقتضي أن فلان أعلم في كذا أن هو يكون الأفضل لا أن علمه وحده لا يكفي بالتفضيل مطلقا نعم مطلقا العلم معيار من معايير التفضيل وليس هو فقط الغلام وراهب الراهب هو الذي علم الغلام صح كده وهو أعلم من الغلام لكن الغلام كان أفضل من الراهب الأنبياء والملائكة في خبر السماء الملائكة تعلم عن السماء أكثر ما يعلم الأنبياء ومع ذلك الأنبياء أفضل من الملائكة والخلاف في جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم غير أن جماهير أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من خلق في الأرض والسماء إيه سيدنا مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه إيه أبو هريرة وحديث الزكاة لما كان عامل على الزكاة وقال له جه الشيطان وقال له أعلمك آية لما مسك أراد أن هو يأخذ المال فقال سرقك هو كذوب إن كان أبو هريرة عامل على الزكاة وكان بيحرس الزكاة وجه واحد يسرق فأبو هريرة أمسك به فقال ما كانش لسه سرق فقال اتركني ولا أعود فتركه وعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ما فعل أسيرك البارحة قال فعل كذا وكذا قال كذبك وسيعود كذبك و... عدنا الموقف ده مره واثنين وبعد كده في اخر حاجه لما مسكوا مره ثالثه فقال الا اعلمك كلمات اذا نمت لا يزال عليك من الله حاجز حتى تصبح فقال له قل فقال قل اذا نمت الله لا اله الا هو الحي القيوم فقال فلما راح نوع السلام قال له ما فعل أسيرك البارحة قال فعل كذا وكذا قال صدقك وهو كذوب قال من هذا قال الشيطان الشيطان تمثل أراد ان هو ايه يعني شايل ان ان ابو هريره تعلم من هذا الايه الشيطان هل ده معنى ان الشيطان افضل من ابي هريره نقطه التفاضل بالعلم فقط وحده لا تكفي لا يكفي فقط ان احنا نتفاضل بالايه بالعلم نبي الله موسى عشان احنا احيانا كتير جدا بتلاقينا عندنا من النقطه الاولانيه اللي هي ان احنا نمثل دور بني اسرائيل واحنا بنقول ايه ده احسن ليس في الدنيا الراجل ده احسن واحد في الدنيا الراجل ده هو الانسان الوحيد اللي ينفع يعمل كذا والتاني ما ينفعش كذا المبالغات في الناس دي دأب الايه دأب الناس فلا ينبغي عليك ان تصدق هذه المبالغات سواء انت طبيب مهندس شيخ عالم داعي دعك من الناس فانت تعلم قدرك عند ربك وأنت تعلم مقدارك في معاملة ربك فإياك أن تقتدر بكلام الناس ايأس فيما عند الناس الراجل لما قال لسيدنا موسى الكلام ده سيدنا موسى قال نعم فالله قال له قال الله سبحانه وتعالى بل هناك الخضر هناك من هو أعلم فسيدنا موسى لما عرف أن هناك من هو أعلم عمل إيه؟ خلاص بقى أنا مالي راجل عالم وقعد في مكانه سيدنا موسى سأل عنه فين هو وفي هذا فضل العلم عن الله وفضل طلب العلم ان الانبياء لانهم افضل الناس مش واحد قاعد في اخر الشارع تقول له ده في ده يقول لك يا انا لسه همشي لاخر الشارع انا عايز درس في المسجد اللي جنبنا او المسجد اللي تحت بيتنا اقول لك ابعتوا لي على الموبايل ويا ريت يكون مختصر بص انت اسمعه ولخصه وقول لي الخلاصه في دقيقتين انا لسه هقعد بقى اسمع نص ساعه ولسه هسافر من لمكان لمكان عشان اتعلم دين اتعلم دين ليه هو هيجي الوقت هيجي بس اهدى اهدى ما بين الا ده سيدنا موسى لما علم ان هناك من هو اعلم عن ربه حديث جابر بن عبد الله قال سمعت ان هناك حديثا لم اتعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت دابه جديده وسيرت مسيره شهر ذهب إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتيق الباب ففتح الغلام الباب فقال فوجدت أعرابيا ما عرفش ده جابر بن عبد الله صاحب الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أعرابيا فقلت عبد الله موجود فقال من أنت؟ قال أخبره أنه جابر بن عبد الله قال له قول له جابر فلما التقيه احتضنه جابر بن عبد الله يأتينا فقال سمعت أن عندك حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه فاشتريت دابة وسرت مسيرة شهر حتى أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم نشوف الناس كانت بتجيب ايه حديث أنا الديان الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من كبر كمنبعه في هذا دليل عن الله صوت قال يسمعه من قرب كمنبعه يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض ثم حديث طويل بقى أنه لا يقضي رجل من أهل الجنة بالجنة حتى تستنفذ منظمته حتى يستنفذ منظمته من رجل من أهل النار ولا ولا يدخل رجل من أهل النار النار حتى وتكون له منظمة من رجل من أهل الجنة ده حديث من مقاصد سهل يعني إن شوفوا ازاي الناس كانت بتطلب العلم الناس كانت حريصه على طلب العلم ان سيدنا موسى لما الله سبحانه وتعالى اخبره ان هناك من هو اعلم منه عمل ايه خد شنطته لازم هنسافر فسال موسى السبيل الى لقياه فجعل الله له الحوت ايه وقيل له اذا التقطت الحوت فارجع فانك ستلقاه فسأل موسى ما شاء الله أن يسير ثم قال لفتاه آتنا غداءنا هو ينفع نبي الأنبياء يكون عنده خدام ينفع يبقى عنده خدام ينفع ولا ولا العداله الاجتماعيه تقتضي ان هو ما يبقاش في حاجه اسمها خدام لبني ادمين ما ينفعش يبقى خدام يعني النبي كان عنده خادم اهو وافتى صحيح النبي كان عنده خادم مفيش مشكله خالص يا جماعه ان فلان يبقى عنده خادم مطلقا لا من الصالحين ولا من غير الصالحين احيانا كده تلاقي يقول لك ازاي الشيخ فلان عنده عربيتين وخدام يا عم وانت ايه اللي مزعلك ربنا وسع عليه ازاي فلان يا عم انت رايح في فلان انت عارف فلان ده ده عم ده شوف الحشم والخدم وايه اللي مزعلك ان فلان ما عنده حشم وخدم يعني ايه اللي في ده يزعل ايه اللي في ده ينافي قصدك هل يشترط لكل صاحب علم وكل صاحب دين ان يعيش حياه فيها من الزهد إيه الذي به يستغني عن كل شيء من الدنيا من الله صور ذهنيه خاطئه في الدين ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليه زي علمانيين كده لما يجي يعمل يقول لك الدين ما ينفعش يطبق في الحياة ليه ما ينفعش يطبق في الحياة يقول لك عشان يطبق لازم يكون اللي طبقه معصوم وما ان احنا ما عندناش حد معصوم يبقى مش هينفع طب بجد والله يبقى شيلوا جنب بقى وان ايه وننحي ايات الله جانبا في الاقتصاد وفي السياسه وفي الاجتماع وفي الحروب وفي الجهاد وفي المعاملات وفي الاخلاق ونخلي الدين صلاه وصوم عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر اصل احنا ما عندناش حد يطبقه اصل الخلافه الراشده خلصت خلاص ما عادش عندنا ابو بكر وعمر هنجيب منين ابو بكر وعمر فيبقى في ظلم يقينا فما دام ظلم بظلم بقى نحي الشرع جانبا بجد والله الصوره الذهنيه الخاطئه عن الاسلام اصعب من الشهوات في داخل الشريعة لأن أنت لو عندك صورة ذهنية عن الشيخ معينة هتمنع أنك أنت تتلقى عنه عندك صورة ذهنية عن أهل الدين إحنا ما عندناش في الدين عن ناس في المجتمع الإسلامي خالص ولا في التصور الإسلامي حاجة اسمها رجل دين يعني في التصور النصراني في حاجه اسمها رجل دين قاعد في الكنيسه فالناس بتروح تقول انا عندي مشكله انا محتاج ان انا زنيت بامراه او شربت خمره او عملت معصيه والمعاصي يقول له تعالى ساق الغفران بالسلامه روح ادفع فلوس قد كذا او اتبرع بكذا وانت كده مغفور لك. احنا ما عندناش في الدين. والراجل ده هو الوحيد اللي ينفع يجوز وهو اللي ينفع يطلق لو كان في طلاق عند بعض الطوائف. احنا ما عندناش ده. احنا الشرع بيقول ان كل المسلمين بتوع دين. وكل المسلمين عليهم الدعوة إلى الله وكل المسلمين عليهم هم الإسلام وكل مسؤولين المسلمين مسؤولين عن رفعة دين الله كبارا وصغارا كل على قدره أغنياء وفقراء كل على قدره التصورات الذهنية عن الإسلام تحتاج أن تتخيل عودة مرة أخرى إلى حقيقة الإسلام عندنا صورة ذهنية يقول لك اللي يتجوز تاني يبقى إيه؟ يبقى يا إما قادر يا إما فاجر هذه الصورة الذهنية الخاطئة جعلت أن الناس تحرم هذا الشارع عندنا صورة ذهنية على أن احنا عقولنا تحكم على الشارع فأصبح الحاجة اللي أنا مش مقتنع بيها لا لا لا ده أكيد مش دين أكيد ده حديث غلط أكيد الآية دي غلط حضرتك احنا هنشيل حديث الآية على على دماغك اما دماغك تختلف عن دماغي ودماغي تختلف عن دماغ اللي بعده يبقى احنا هنطلع في مصر 90 مليون دين على 90 مليون دماغ ان كل واحد مقتنع باشياء مش مقتنع باشياء الله سبحانه وتعالى لما اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم اوحى النبي صلى الله عليه وسلم كلام للعالمين سيدنا موسى علم ان هناك من هو اعلم منه فرحل اليه رحل اليه الموضوع مش بسيط ده الموضوع اللي فيه بني اسرائيل وفيه مسؤوليات وفيه ناس بيربيها وفيه مجتمع هو هو انشاه وهو صاحب هقول الكلمه الاولى فيه يعني سيدنا موسى لما رحل من من ارض فرعون الى سيناء وبعث في سيناء وانزل الله سبحانه وتعالى عليه التوراه كان عليه ان يقيم التوراه في ارض سيناء في بني اسرائيل وكان عليه ان يعالج بني اسرائيل لكن الامر هنا جلل انه سيتعلم عن ربه يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه ان انت كل ما بتروح تتعلم تقول لي انا ورايا مسؤوليات يعني انا هسيب المسؤوليات واروح اتعلم يا عم اتعلم تعلم فانك لا تدري متى تحتاج الى العلم طريق الى الجنه العلماء ورثه الانبياء سيدنا موسى سأل الله سبحانه وتعالى أن يدله على طريق الخضر فدله الله فسأل موسى عليه السلام ما شاء الله أن يسير ثم قال لفتاه آتنا غداءنا قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح لا أستريح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ البلوغ ووصول المنتهى حتى أصل إلى نهاية هذا الطريق الذي فيه هذا الرجل الذي يعلم عن ربي حتى أتعلم معلومة عن ربي أو أمضي حقبة يعني إيه حقبة؟ يعني حقبة زمنية يعني حقبة زمنية فترة زمنية طويلة حقبة حقبة يعني إن أنا عندي استعداد زمان طويل صاحب عزيمه ما قالش والله يخليها ايه بعد شهرين يبقى نروح فلما بلغ مسمع بينهما نسي حوتهما قال ابو فتاه ذلك ما كنا نبغي فارتد على اثرهما قصصا يعني ايه قصصا يعني القصه يعني فلان قالت لاخته قصي قصي يعني ايه تتبعيه القصه هي الاحداث التي يتبع بعضها بعض قصص يعني رجعوا يتتبعون آثار أقدامهم سيدنا موسى في صحراء ربنا قال له ده هو في مكان في ساحل البحر عند التقاء بحرين مجمع البحرين سيدنا موسى هيمشي في الصحراء لحد ما يصل إلى الساحل وقال الله سبحانه وتعالى أخبره عن مكان وعن علامة يلقاه عندها فارتد على اثرهما قصصا فوجد خضرا هو النبي عليه الصلاه لما سئل لماذا من هو الخضر او من سماه خضر فقال انه جلس يوما رجل من الصالحين او تكون كثير من العلماء على النبي من انبياء الله الصالحين هذا النبي او هذا الرجل الصالح جلس على فروه بيضاء فاصبحت خضراء فسمي من يومها خضر احس صحيح البخاري روى البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال سلول ابن عباس قعد مع مع مجموعة من طلابه سعيد بن جبير من أكبر طلاب ابن عباس قال أي أبا عباس جعلني الله فداك في الكوفة رجل قاص يقال له نوف البكالي نوف البكالي ده من من من كبار علماء الأمة وهو من شيوخ الحديث يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى عليه السلام صاحب الخضر قال له نوف البكالي بيقول نوف ده من اليمن وكان قريب أو نسيب لكعب الأحبار وكعب الأحبار ده كان حبر من أحبار اليهود عالم من علماء اليهود أسلم وأدخل في كثير من روايات بني إسرائيل في إيه؟ في القصص نوف البكالي سمع القصة ف سعيد بن جبير ده من التابعين نوف سعيد بن جبير أيضا من التابعين نقل عن نوف إلى ابن عباس وابن عباس من الصحابة بيقول له أنا سمعت نوف بيتكلم بيقول إن موسى بني إسرائيل غير موسى الإيه؟ الخضر فقال ابن عباس كذب عدو الله يقولوا هنا إن الغضب لله أحيانا يقتضي إن الإنسان بيقول كلام ليس مقصودا على حقيقته يعني نوف ما هوش عدو الله ولا حاجه ده نوف ده من علماء وابن عباس عبر بتعبيرات شديده حرصا على دين الله قال كذب عدو الله ده يقولوا في معرض الانكار ان ده مقبول في معرض الايه؟ الانكار قال سمعت ابي بن كعب بن عباس ده بيحكي بيقول سمعت ابي يقول يقول بينما موسى في قوم يذكرهم بايام الله هذا داء الصالحين يذكر الناس بايام الله ايام الله اللي هي نعم الله وبلاءات الله فسئل اي الناس اعلم قال انا اعلم فعتب الله عليه انه لم يرد العلم اليه فاوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك فقال موسى اي رب كيف لي به دلني عليه فقيل احمل حوتا مالحا في مكتل قال له خد سمكة وحطها فين في ثبت مكتل إيه فحيث ضبط الحوت فهو ثمن قال له لو السمكة دي ضاعت منك المكان اللي فقدت فيها السمكة دي فين هو الراجل ده هتلاقيه هناك سيدنا موسى معاه ايه وحي من السماء سيدنا موسى اخذ الغلام بتاعه ويلا فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوسع بن نون حمل موسى عليه السلام حوتا في مكتب يوسع بن نون ده قيل بعد ذلك انه بعث انه كان ايه نبي وقيل غير ذلك يعني بعض اهل العلم على ان يوسع بن نون كان ايه كان نبي وقيل انه لم يكن نبي وان الذي بعث بعد موسى لم يكن يوسع بن نون آه خلاف يعني احنا عندنا الحديث الصحيح او الايه هي التي نعرف منها الاخبار اخبار الغيب قال وهو فتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة الصخرة فرقد موسى عليه السلام وفتاه فضلوا ماشيين ساعات وأيام لحد ما وصلوا في الساحل البحر عند مجمع البحرين سيدنا موسى ماشي وبعدين تعب نام نام جنبه مين الفتى ايه اللي حصل السمكه نطت من الايه من السبت وقامت ماشيه في البحر واتخذت في البحر طريقا سربا يعني طريقا يعني مثل عارفين لما لما سيدنا موسى سأل او اعصاه البحر فانفلق فاتسق جوه البحر ايه؟ طريق هذا الطريق يراه موسى عليه السلام وتراه بنو اسرائيل شايفين طريق واضح ليه البحر ما رجعش هو مش طبيعه الماء ان هو لما بي لما بينشق او بينفلق او بيضرب بيعود مره اخرى كانت هذه معجزه ايضا السمكة شق الطريق في البحر الطريق واضح في البحر ومشوا سيدنا موسى استيقظ هو وفتاه يلا نمشي خدوا بعض ومشوا مشوا جاعوا فقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا دل ذلك على أنهم تعبوا في طلب العلم على أنهم سافروا في طلب العلم في سفر مش في آخر الشارع يقول لك أصل أنا لسه واحدة الدرس اللي عند إيه بيكسل ينزل الدعم على الكمبيوتر يقول نزلها لي أنت وإيه نزلها لي وهاتها لي سافر سيدنا موسى ده نبي ده واحد صاحب مكانه ده واحد صاحب علم ده واحد معلم مكلم ده واحد له أتباع ده صاحب مسؤوليات في إقامة الشرع ومع ذلك لم يستكبر عن طلب العلم يقول العلم يضيع بين الحياء والكبر اوعى تتكبر انك تتعلم اوعى تتكبر او تستحي انك تقول ما اعرفش مش عيب الامام احمد قال نصف العلم لا اعلم لما تلاقي كل واحد كل الاسئله اللي بتأتيه تاتيه يجيب عنها بتشك فيه اصلا اتعود انك تقول ما اعرفش عادي جدا بس انا شيخ ما ينفعش اقول ما اعرفش ليه ما ينفعش ليه؟ ايه اللي ما خلاش ينفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم اهل الارض عن الله سبحانه وتعالى لما جاء الرجل قال ماذا الساعه؟ قال لا اعلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وجبريل أعلم أهل السماء شديد القوى كان ينزل على الأنبياء على الأنبياء عبر الزمان لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال له الله أعلم عادي انك تقول ما اعرفش ما عادش بقى ايه احنا عندنا هنا هقول لك بقى قصه ما اعرفش عادي جدا ما اعرفش مش عيب انك تقول ما اعرفش سيدنا موسى قال له هات لنا الغدا جوعنا بيفتح ال بيفتح المكتل ما لقاش السمكه فكانت لهم عشبة وكانت في طريقها سربة السمكة راحت فين؟ ده احنا كنا من شوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات اقف حط خط بلاستر حط خط تاني تحته بلحمة حط واحد تاني اخضر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات لما تلاقي نفسك تعبت وانت ماشي في الطريق وصدرك ضاق انت جاوزت الميقات لأن الله لا يكلف نفسا إلا إلا وسعها فإذا سعيت أن الأمر خارج وسعك فاعلم أنك جاوزت الميقات جاوزت أمر ربك الأكل اللي كان سيدنا موسى واكله كان يقتضي أن هو يقف عند نقطة واحدة لما تعب قال له لا احنا كده جاوزنا الميقات فالتمس الحوت فلو طريق رجعوا في طريق الحوت وكانت هذه معجزة ان طريق الحوت باين في البحر فرجعوا يقصون الآثار التي فقد عندها الايه الحوت فوجد موسى عليه السلام رجل مسجى لا واحد نايم كده ومتغطي بايه بعباية هقول لكم بقى قصة قال موسى يا رب دلني عليه قال فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسى صاحب موسى أن يخبره فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى مسا من النصب الكلام ده النبي صلى الله عليه بيقوله حتى جاوز المكان الذي أمر به فتذكر وقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة مكان الحوت قال ها هنا وصف لي فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسدى ثوبا مسجي ثوبا مستلقيا على القفا فسلم عليه موسى فكشف الخضر الثوب عن وجهه وقال وعليك السلام أنا بأرضك السلام سيدنا موسى أول ما دخل على الخضر قال له إيه قال له السلام عليكم قال له عليكم السلام سلام مين اللي هي... سلام مين اللي هتعيشوه قال أنا بأرضك السلام فقال أنا موسى سيدنا موسى بيقول لخضر إيه قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم فقال الخضر إنك على علم علمكه الله لا أعلمه سيدنا الخضر أول حاجة بشر بها سيدنا موسى قال له إيه قال له سلام مين أنا على أرضك السلام تاني حاجة قال له إيه قال أنت على علم علمكه الله لست أعلمه وأنا على علم علمنيه الله لست تعلمه وما علمي وعلمك إلا كما ينقص العصفور في هذا أو ينقو العصفور في هذا الماء فانظر بما يرجع هذه أخلاق يحتاج الدعاة أن يعيشوها يحتاج كل من يعمل لدين الله أن يحياها سيدنا الخضر قال له إيه قال له أنت عندك علم أنا ما اعرفوش وأنا عندي علم أنت ما تعرفوش عرفت لكم أول حاجة قلت لكم بلاش موضوع أنت جاهل وأنت ما بيفهمش وما بيعرفش موضوع نسبي طب إيه العلم اللي سيدنا الخضر يعلمه لم يعلمه نبي الله موسى الصوفية طبعا بيستدلوا بالإيه بحديث الخضر وقصة الخضر على أن الأولياء أفضل من الأنبياء لأنهم حطوا العلم المعياري الوحيد في الإيه في التفضيل يقولون أن الأنبياء كلهم أولياء يقولوا فإن كل نبي ولي قال الله على أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا آمن ما فيش حد أأمن أكثر إيمانا من الأنبياء ولا أحد أكثر تقوى من الأنبياء فقال ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللي هم الايه؟ الأولياء اللي هو ربنا قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب في حاجه يا جماعه اسمها كرامات الاولياء ودي دي اللي بتخلي دايما الناس بت ايه بت بت بتشط شويه وفي كرامات للشياطين على فكره مش كرامات بقى في في خوارق للشياطين يعني في سحر وفي قدرات للجن والشياطين يصعب على الانسان ان يرتكبها وان يفعلها هذه الاشياء ربما يختلي بها الناس عشان كده يقولوا إذا رأيت الرجل يسير في الهواء أو يطير في الهواء يسير على الماء فلا تصدقه حتى تقيس فعله على على القرآن والسنة الصحابة نفسهم كان عندهم كرامات عجيبة يعني يعني أبو بكر الصديق كان يأكل من الطعام فيربو مكان الطعام طعاما يقولوا دي دي معجزة يقولوا دي كرامة عمر لما كان خليفة وكان أرسل سرية ف وكانت السرية يأتيها الجنود أو الجيوش من كل مكان حولها وكانت أن تهلك فقال نادى عمر بأعلى صوته يا سرية الجبل أي الزموا الجبل فسمعت السرية صوت عمر من المدينة فلزموا الجبل وانتصر كرامة أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن فتنزل عليه الملائكة كأنها نور كرامة عباد بن بشر في البخاري خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم والليلة في شريط الظلام فإذا بصوته يخرج منه نور وكان معه أسيد بن حضير فلما افترق افترق النور كرامة خالد بن الوليد لما دخل في معركة ورهنه الناس وقالوا تزعم أن ربك يقدر على كل شيء و وأنه لا ينفع ولا يضر إلا ربك قال نعم قالوا فاشرب هذا السم فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وشرب السم ولم يحدث له شيء كرامة فكرامات الأولياء يثبتها أهل العلم غير أن الكرامة مختلفة عن المعجزة المعجزة في معرض التحدي أما الكرامة هي علاقة من الله معاملة من الله لهذا الرجل يخبره بها أنه إيه؟ أن الله ينصره ويتولاه وأن الله يقربه طب نتعامل مع الأولياء أو مع الصالحين أو مع أصحاب الكرامات إزاي؟ البراء بن مالك قالوا من كراماته أنه إذا أقسم على الله لا يبره الله يرفع ايده كده الدعاء ينزل فكانوا في المعركة لما ينحسوا يقولوا ايه يا براء اقسم على ربك فيقول والله لننتصرن فينزل النصر كرامة حتى جاء يوما فقال والله اللهم انصرنا والله لننتصرن ولأكونن أول الشهداء فقتل في يومه سهل يعني ان ان ان ان هذه كرامات تثبتها لكن هل يقول واحد بعصمة هؤلاء حد قال ان ابو بكر الصديق او سيد بن حضير او عمر او إيه إيه عباد او البراء معصوم مطلقا فنتعامل مع اولياء الصالحين ومع المتقين بان ناخذ منهم الحق وندع منهم الايه ما خالفوا فيه الحق امال مين اللي معصوم مين اللي بيتبع في كل المقاييس النبي صلى الله عليه وسلم ان انت الحاجه اللي اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على طول فيما سوى ذلك من الاولياء والمتقين والصالحين والعلماء ناخذ الحق وندع الباطل ايه المعيار اللي بنحدد عليه الحق والباطل هو ايه كنز سيدنا موسى لما قال له الخضر ذلك قال يا موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت بلتا في حاجه اسمها يا جماعه قوانين لطلب العلم طبعا كتير من الاخوه ما بيحبش يسمع القوانين دي ما بيحبهاش مساله صعبه يا عم خلينا في حالنا سيدنا موسى ادب في طلب العلم علمه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل اتبعك على ان تعلمني ما علمت رشدا سيدنا موسى بيقول للخضر ممكن اتبعك الاتباع غير سماع الكلام غير الطاعة الطاعة طاعة الأوامر اتباع اتباع الايه اتباع الأوامر والمواقف يعني همشي وراك قال له امشي وراك وامشي معاك على ان تعلمني ما قال له شرطين قال له انا همشي معاك بس تعلمني ده أول حاجة سيدنا موسى إيه طلبه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت إيه رشد قال له أنا عايز أتعلم الرشاد عايز أتعلم معاملة الله سؤال هو إيه العلم اللي سيدنا موسى يتعلمه من الخضر فكروا كده وهل العلم ده يستاهل إنه يسافر سنين القدر ها العلم عن الله سيدنا موسى عايز يتعلم اي علم ايا كان ايا كان يعني لو كان قال له ده الخضر مدرس فيزياء كان هيروح له هيروح ياخد حصه فيزياء لا مش اي علم ايا كان لا لا لا علم اسماء الله علم معاني معامله الله سيدنا موسى راح يتعلم يعني ايه رحمه يعني ايه ربنا الرحمن سيدنا موسى كان يعلم الناس عن ربهم بل هو هو من قال رب السماوات والارض وما بينهما رب المشارق والمغارب ربكم ورب ابائكم هو من قال آه الذي آه آه لما تكلم عن ربه قال الذي اتقن كل شيء سيدنا موسى مش هقول لك ان انت لو تتبعت كلامه في معامله ربه وفي دعائه لربه إني لما أنزلت إلي من خير فقير سيدنا موسى من سادة الناس عبر التاريخ في معاملة الله ومع ذلك سيدنا موسى رحل سافر سنين أو أيام أو شهور حقبة حقبة من الزمن الله أعلم بها حتى يتعلم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى الناس برحمته قال له أنا اشترط عليك شرط قال له هتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد انا مش هتبعك وخلاص هتبعك بس تعلمني التاني قال له وانا هشترط عليك شرط قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا قال له هشترط عليك انك تصبر فاهم اثنين فاهمين اثنين عمليين اثنين عايزين يشتغلوا وعايزين يقربوا بصدق من ربهم سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى قال ما, ما تلك بيمينك يا موسى وكلمنا في ده في مرة قال هي عصاي اتوكأ عليها أش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى عنده استعمالات كثيرة للعصاية وهذا يدل على عقلية في غاية الذكاء لما ربنا بعثه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قول- قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سيدنا موسى في غايه سرعه الفهم والبصيره. انه لما قال له اعمل قال له عشان اعمل محتاج كذا وكذا وكذا وكذا اعطيهم لي وانا اشتغل. ناس عمليه الخضر قال لموسى أن العلم يحتاج إلى صبر وقل من الناس من يصبر على طلب العلم وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة يقول لك إن الإنسان لا يصبر على ما يجهل بل الإنسان يعادي ما يجهل حاول كده مرة تقف وسط عيلتك مثلا هم مقت- معتقدين في حاجة مثلا مثلا معتقدين إن النقاب ده ايه حاجة م- غريبة مرة كده حاول تقنعهم مثلا ان النقاب ده شرع مرة كده حاول وان ده إيه امر النبي صلى الله عليه وسلم على قول من الاقوال هتفاجأ بمن يعاديك هو لا يصبر على ان يسمع شيء لم يسمعه من قبل قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة الخضر بيقول لسيدنا موسى مش هتصبر لانك انت ما شفتش ده قبل كده طيب السؤال هو سيدنا موسى صبر هم ثلاث مرات الثاني قال له خلاص هذا فراق بيني وبينك ما الذي انهى اللقاء من الذي انهى الحلقه التعليميه خضر لان موسى عليه السلام اشترط موسى على الخضر على أن يتبعه على أن يعلمه ما علمت رشدا شوف العقد ال- الواضح الصريح في طلب العلم مش ناس راحة وناس جاية فيها يا جماعة هو بس تعالى خلاص. طب أنت بتتبعك على أساس إيه؟ ما أنا اتبعني على أن أعلمك الاتباع مش مش مطلق كده سيدنا موسى آه، اشترط على الخضر على أن يعلمه ما علمه رشدا وده فيه دليل على ان طالب العلم ينبغي ان يعرف هدفه حابة اروح للشيخ يا شيخ انا تايه وضايع ومشيت مع فلان وتوهني ومشيت مع فلان وضيعني وانا مش عارف اروح فين ده تايه هيفضل طول عمره تايه سيدنا موسى لما ذهب ليطلب العلم هو يعلم ما الذي يريده قال اريد ان اتعلم عن الله قال علمني ما علمت رشدا وساتبعك سيدنا الخضر قال له كلام واضح قال انك لن تستطيع معي صبرا قال له مش هتصبر معايا قال له اصبر اعتذر الخضر عليه السلام للكليم موسى عليه السلام بانه سيرى ما لا صبر له عليه لانه سيرى اشياء جديده معلومات جديده طريقه جديده لن يرى لن يصبر على ما لم يحط به خبره اي شيء لم يخبره لم يخبره من قبل فكيف يصبر عليه سيدنا موسى قال له لا ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا ده اتفاق واضح قال له هسمع الكلام لا اعصي لك امرا وهصبر على ما تقوله لي وهصبر على العلم عايز اتعلم اصبر اسمع الكلام هتبعك هصبر ولا اعصي لك امرا ده اتفاق واضح ولا مش اتفاق واضح؟ اللي بيتفق الاتفاق ده لمين؟ اعلم اعلم اهل زمانهم اللي بيتفق الاتفاق دول مين؟ مش ناس لسه لسه على قدها دي ناس مين؟ ده هذا نبي يوحى اليه كلمه الله وهذا رجل اخبره الله انه عنده علم ليس عند موسى لك أن تتخيل إيه، إيه، مكانة هؤلاء غير أن لكل شيء معيار طب الكلام ده ليه اتقال في القرآن مكان الكلام ده يعدي وخلاص ونخش في الموضوع على طول لماذا سطر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هذه المعايير الواضحة في طلب العلم لأن هذا عبر الزمان أن العلم يحتاج إلى صبر وأن الرجل الذي قرر أن يطلب العلم علم الدين ينبغي أن يصبر على هذا الأمر كثير من الناس يستطيع أن يجلس على الشاشات يجلس أمام الشاشات يشاهد الأشياء بالسعادة وقليل من الناس من يصبر على أن يتعلم آية أو حديث كثير من الناس يجلس طوال الليل يتكلم مع أصحابه وقليل من الناس من يصبر على مناقشة أمر شرعي تيجي تفتح مسألة فقهية يقول لك يا عم الكلام ده بيقاسي قلبي خلينا كده في الكلام الجميل قول لنا كده حاجة ايه تخليني كده اطلع وطير انا مش هقول لك ان هو مش قادر يذاكر ده مش قادر يسمع يعني انت مش هتقول له طب انت مش هقول لك ذاكر طب اسمع حتى لا يقري يقول لك اصل لما اختلف لما بيسمع خلاف في العلماء في مساله فقهيه يقول لك قلبي بيقسى قول لي الحاجات السالكه هكذا العلم يحتاج الى صبر وهو أمر الله سبحانه عشان كده العلماء ورثة الأنبياء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ولا أعصي لك أمر اتفاق واضح حد عنده مشكلة في الاتفاق ده سيدنا الخضر اشترط اشتراط قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء قال له خلاص أنا عارف إن أنت هتشوف حاجات ما شفتهاش قبل كده وهذا اختبار من نبي الله الخضر إلى نبي الله موسى قال لا تسألني حتى أحدث لك منه ذكرى قال له أنا هوضح لك بس اختار الوقت المناسب ما تسألنيش هل حدث ذلك فانطلق سيدنا موسى أشار أن قال لو خضر فإن اتبعتني فلاسألني عن شيء حتى واحد سلمني ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلما كلماهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نوم قالوا ده مين ده ده راجل ده راجل صالح ده عارفينه قبل كده اركب او تاخده كام ببلاش اركب مجانا فانطلق الخضر وموسى عليه السلام فقال الخضر لموسى جاء عصفور بدأ الخضر يمارس بقى مهمته كإيه كمعلم جاء عصفور فوقف على إيه على السفينة ثم نقر في البحر فقال الخضر لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك إلا كما ينقص في علم الله إلا كما ينقص أو ينقص هذا العصفور من البحر فانظر بما يرجع قال له انا وانت ما عندناش علم اصلا بالنسبه لعلم الله عشان كده الامام الشافعي يقول العلم ثلاثه اشفار اول ما تتعلم العلم بتحس ان انت ايه قاعد وسط اصحابك كده منتفش وكل كلام بتتكلم فيه واي مساله بتفتي فيها واي حد بيتكلم في حاجه لازم تدلي بدلوك شويه كده تبدا تشوف ان الموضوع مش كده الشيء الثاني ترى أنك عندك علم وغيرك عنده علم الشبه الثالث ترى أنه لا علم لك ما تعرفش حاجة أصلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قال له أنا وأنت ما عندناش حاجة إلا زي ما العصفورة دي بترجع كده وإحنا عارفين حاجة إحنا من لا علم لنا إلا بما علمنا وكل ما نتعلمه هؤلاء أعلم أهل زمانهم يتكلمون عن العلم فقال ما علمي وعلمك إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فانظر بما يرجع والعلم العصفور لما يشيل من مية البحر البحر ينص فقال له ده لو انت العلم اللي عندها ده ملوش أي علاقة بالعلم لذلك الإمام الشافعي في آخر زمانه قال لما قال أحد الأتباع فقال أنت من العلماء قال يا بني هون على نفسك فنحن نتفاوت في الجهل قال له علم ايه تتكلم على العلم احنا بنتكلم في الجهل في واحد جاهل وواحد اجهل منه فانا من ايه يعني اعلى منك يعني اقل منك جهلا شويه في بعض الاسئله لكن ما بتتكلمش في العلم ده خالص لما لما بتتعلم زي بتعرف انك تسكت الاولى انك تصمت لو انك تسمع انطلق وركبوا السفينة وفجأة مسك الخضر أدوم أدوم اللي هو ال- مطرقة الشاكوش وبدأ يخلع لوح من ألواح السفينة بدأ يخلع لوح من ألواح السفينة سيدنا موسى بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ ده الناس خدونا مجانا بغير نول واحنا واقفين معاهم تغرق السفينة وتغرقنا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لفت الخضر نظر موسى عليه السلام إلى الاتفاق الأول قال له مش احنا اتفقنا مش أنا قلت لك هتصبر قلت لي هصبر قال قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فقال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا سيدنا موسى افتكر العهد فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسري قال له معلش سماح المغرب ولن أعود بس الأمر فعلا صعب عليا ازاي تعمل العمل ده العمل ده يا جماعه في ظاهره شر اراد الله سبحانه وتعالى ان يعلم موسى عليه السلام حسن الظن في ربه طوال الطريق وان رحمه الله سبحانه وتعالى كما انها ظاهره فانها ايضا رحمه باطنه لما تلاقي حد حصلت له حادثه ولا حد ابتلي ولا حد سقط ولا حد منه ضاع فلوس ولا حد حرم من المال او حد حرم من امراه يحبها او حد آه، حرم م- آه، من الاولاد او تاخر انجابه لا تظن في ربك السوء فيقينا في هذا الخير فرحمه الله سبحانه وتعالى تصل للجميع حتى وان كان الظاهر صعب ان ركب في السفينه خلقها المشهد ده لوحده مشهد فيه ايه فيه إفساد لكن المشهد ده في المجمل مشهد رحمة هنشوف بعد كده فانطلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج من السفينة فبينما هم يمشيان على الساحل خلاص سابوا السفينة ومشوا إذا غلام يلعب مع غلمان ماشيين في الشارع لقوا شوية عيال بتلعب في الشارع قام سيدنا الخضر قام ماسك عيل فيهم وقام ايه وقام قتله ومطع رقبته سيدنا موسى بص له كده انت بتعمل ايه؟ جبت في السفينه افسدتها وتقول لي دين دين فين بقى؟ مشهد صعب جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع غلمان فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله فزعر موسى زعرا منكرا أنا عايز أقول لك إن سيدنا موسى عليه السلام قتل نفسا في أثناء بعثته قبل البعثة في أثناء صناعته وتربيته قبل البعثة وكان هذا خير يعني لولا أن سيدنا موسى قتل نفس لما خرج من أرض الفراعنة إلى مدين ثم عاد ويبعث في إيه في الطريق ولما عاش موسى عليه السلام إحساس الخوف من ربه وإحساس التوبة فرب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا وتوبة وإنابة يقبلها الله سيدنا موسى طبعا قال له انت بتقول ايه؟ قال له انت بتعمل ايه؟ لقد جئت شيئا نكرا أقتلت نفسا زكية بغير نفس فقال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال له مش قلت لك وهذه أشد من الأولى الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا الثانية قال ألم أقل لك الأولانية قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا الثانية قال له إيه قال له أنا مش قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذه أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال له خلاص مش هسأل تاني على الاتفاق الأولاني ان انا مش هسأل حتى تحدث لي منه ايه ذكرى فانطلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العشر قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا يعني هذا اعتذار فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية لئاما طاف في المجالس استطعم أهلها دخلوا قرية ناس المفروض يا جماعة استدلوا على إيه الفرق, إيه الفرق بين الكريم واللئيم الكريم بيعطي بغير طلب لل إيه ل- للرد كريم اللئيم بيعمل ايه شوف كده هو ناس ضيوف جايه من علامات الكرام اكرام الضيف واحد جاي لك من بلد بعيده تقعد تشخططه وتحلبه وتلففه يمين وشمال وفي الاخر خالص ايه طيب فوز سعيد جدا طب يا عم اكلني طب حاجه ساقعه طب طب قول- يعزم عليا ان انا بيت يقولوا ان ليس من علامات الاسلام وجود الايه الفنادق يقول لك ان اهل الاسلام اهل كرم مش محتاج ان هو يبني فندق عشان ينزل فيه الغريب ما الناس تضايق بعضها ان ليه ليه بنى فندق وفلان ينزل ويشتري على حساب السعر ده غريب يا اخي سيدنا موسى جعانين هو والخضر ناكل مفيش اكل ناكل مفيش اكل ناكل مفيش اكل وبعدين قال فطاف في المجالس فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه جدار كده هيقع سيدنا الخضر أما شمر وقعد يبني في الايه في الجدار سيدنا موسى يعني الراجل الطيب الطفل الغلبان اللي بيلعب مع اصحابه قتلته والسفينه الناس الطيبين اللي خدونا من غير فلوس ومجانا خرمتها وجاي على الناس اللي قام اللي مستحيل نهدي لهم الجدار تبني لهم الجدار فقال قوم اتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه اجرا طب حتى ناخد اج على الجدار ناكل اللي يجيب باكل سيدنا الخضر يرد عليه ما ردش قال له انت خلفت ثلاث مرات هذا فراق بيني وبينك مسألة إن إن طالب العلم يعتذر في مسألة أخطأ فيها قال قد بلغت من لدني عذرا ده مسألة بسيطة جدا مسألة إن العلم يحتاج إلى صبر هذا واضح ومشاهد ثم طفق الخضر يعلم موسى عليه السلام هذا العلم الذي سافر لأجل الحصول عليه العلم ده كان علم إيه؟ علم يعني رحمن يعني ايه رحيم اسم الرحمن الذي هو إيه إيه يرحم العباد يعني ايه رحمه فقال له تعالى بقى احكي لك قصه اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فردت ونعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا قالوا ده في قوصان في البحر اي سفينه سليمه بيكسرها فانا اردت ان اعيب السفينه وتف- وتنصلح السفينه لما يجوا يعدوا على القراصنه هت ايه وهذا دليل على ان الخضر كان نبي لانه لا يعلم هذا الا من نبأه بخبر الايه بخبر إيه إيه السفينه مين اللي يعرفه ده فاستدل كثير من اهل العلم على نبوه الخضر بايه بهذا التفسير بهذا ال- الاخبار قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين الولد كان إيه، هيكفر بالله أو كان كافر بالله وأبوه مؤمنين احنا قلنا أن الولد بيثبت إسلامه لأبوين مؤمنين لأن المولود بيولد على الفطرة لكن أحيانا بيطلع ولد يكفر بالله وأبوه مؤمنين فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف آلام الأب والأم عن طريق أن يموت الطفل ويلهم الأب والأم الصبر ثم يخلق الله سبحانه وتعالى عليهم أولادا أخرى إن واحد نفسه في ولد نفسه في ولد فيطلع الولد يرهقه من أمه عسرا وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أردت أن أعيبها ما قالش أراد ربك أن يعيبها وهذا أدب مع الله قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا قال له هذا كله رحمة الغلام الجدار كان بتاع طفلين يتيمين وأبوهم كان رجل صالح من الذي علم الخضر أن الأب كان رجل صالح ومن الذي علم الخضر أن الغلام كان سيكفر بربه وما الذي علم الخضر أن السفينة وراءها ملك يأخذ كل سفينة غصبة الله سبحانه وتعالى عشان كده قالوا أن الخضر إيه نبي من الأنبياء أن هذا لا يأتي إلا بخبر أمر غيب لا يأتي إلا بخبر سيدنا موسى عليه السلام رحل في طلب العلم ليتعلم عن ربه كيف يعامل الله سبحانه وتعالى خلقه وتعلم موسى عليه السلام حسن الظن في ربه وأنه مهما رأى من الأشياء الصعبة فإنه ينبغي أن يرى أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم ولا يشرع أمره إلا برحمة أحيانا يقول لك إزاي ربنا يشرع قطع يد السارق الله رحمن ولم يشرع الشرع إلا برحمته سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وقدرته فإياك أن تتهم رحمة الله إزاي ربنا سبحانه وتعالى يشرع لرجل يتزوج أربعة هو ده مش فيه عدم رحمة بالمرأة لا لا لا هو ده عين الرحمة بالمرأة فالله هو خالق الرجل خالق الذكر والأنثى وهو أرحم بعباده منك ومن غيرك إزاي فلان فلانة بعد ما تبرعت ب 100 مليار للسوريين ومات على الكفر تخش النار او اخترع مش عارف اختراع عمل ايه فاد البشرية والناس كلها بتنور هو بالمصباح ازاي بعد كده يخش النار لانه مات على الكفر الله ارحم بعباده منك فاياك ان تتهم رحمة الله احيانا كتير لما بتشوف الاقدار او بتشوف الشرائع التي شرعها الله والأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى سواء هذه الأوامر الشرعية أو كونية أحيانا تشعر بأن الأمر فيه إيه؟, إيه, إيه فيه صعوبة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم موسى عليه السلام حسن الظن في ربه إن شايف طفل بيتقتل قدامه يقينا في رحمه شايف سفينة تتخرب قدامه يقينا في رحمة شايف معاملة مختلفة عن معاملة إيه إيه إيه واحد بيسيء اليك وانت بتحسن اليه طب ليه ما اخدش حقي انا مش هقول لك اعامله بالظلم بس اتعامله بالعدل يعني لو كان اخذ ال- الاجر على ال- الجدار هو كده كان ضربهم ولا كان اتعامل بالعدل تعامل بالعدل لكن سيدنا الخضر قال له لا انا هبني الجدار مجانا ليه التصميم على المعامله بالفضل مع هؤلاء اللئام الذين رفضوا ان يطعموا الغريب والضيف وهذه ليست من الأخلاق الحميدة في كل الشرائع يعني دي مش من أخلاق الإسلام فقط إنما تممها الإسلام إن مسألة إكرام الضيف أو إكرام الغريب أو جبر الكثير هذه أخلاق ممدوحة عند الجميع ومع ذلك يصمم إن هو يعاملهم معاملة أولو الفضل ويبذلهم جدال قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر قال أنني لم أفعل ذلك عن أمري إنما كان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى إيه الحزم في طلب العلم واضح جدا في قصة نبي الله الخضر مع نبي الله موسى حزم واضح جدا قال له اعمل كذا مرة اثنين ثلاثة في الآخر قال له ايه قال له هذا سياق بيني وبينك هل لما فرق نبي الله موسى الخضر عليه السلام عليهما السلام هل ذلك يقضح في مكانة موسى عليه السلام يعني كده سيدنا موسى بقى ما عادش بقى سيدنا موسى الكليم لا بس هو مش المكان ده مش هينفع تكمل فيه كده أنا لكل شيء معيار ربما تكون الأفضل في أشياء كثيرة ربما يكون لك مكانة عظيمة وربما تكون مقدم في حياتك غير انك في هذا المكان مش هينفع تكمل في طالب العلم وانت كده إن قال له هذا فياق بيني وبينك وعاد موسى عليه السلام ليأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى وليقيم الشرع مع بني إسرائيل ولا وليجهز بني إسرائيل لأوامر الله سبحانه وتعالى مرة أخرى بعدما تعلم أن رحمة الله كما أنها ظاهرة هي أيضا باطنة وأن الله إذا منع منك شيئا فإن ذلك لمصلحتك فإن الله سبحانه وتعالى عليم قدير يقدر على أن يعطيك كل ما تحب غير أنه لما منعها منك منعها لحكمة وهو أرحم بك من أمك فلا تظن في الله ظن السوء إياك أن تظن في ربك إن مثلا حاجة اتمنعت منك حاجة اتأخرت عنك بلاء نزل بيك أمر صعب عليك حاجة مش عارف تصدقها إياك أن تظن في ربك ظن السوء اعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم وأن الله سبحانه وتعالى ما منعك إلا ليعطيك مهما الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى كل ما بتتعامل مع ربك كل ما بتزداد معرفة بالله كل ما بتزداد حب إلى الله كل ما بتزداد شوقا إلى لقاء الله لأنه ليس أكرم ولا أجمل ولا أطيب في المعاملة من الله جميل يحب الجمال معاملة جميلة معاملة راقية معاملة رحيمة الله لطيف بعباده أنا بس عايزك تتخيل كده موقف الأم اللي دخل عليها الأطفال يقولها ابنك مات مين اللي قتله اتنين شيوخ هتقول ايه الأم دي في آخر القصة فهمنا أن هذا رحمة عايز تتخيل مشهد وانت بتصور الخضر بيخرم السفينة طبعا لا يستدل بذلك على فعل ايه ان واحد بقى تلاقيه بيزني ده استدل بيه الصوفيه تلاقي واحد بقى ايه بيزني تقول له يا عم انت بتزني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا الله سبحانه وتعالى حاجه زي طب انتش فاهم انت انت لو مشيت بس هتصبر لا انا مش هصبر انا هنكر المنكر ليه لان هذا ياتيه خبر السماء علمه إيه إيه إيه الله سبحانه وتعالى ان يذهب الى الخضر نبي الله موسى أوحى الله إلي أن اذهب إلى الخضر فإنه على علم علمه الله لست تعلمه لكن أنت سيادتك مين؟ ده واحد بيعمل حاجة غريبة مخالفة شرعية واضحة يقول لك يا أخي هو أنت تعرف ده ده النبي عصام في الحديبية عمل كذا وكذا يا عم النبي عصام كان يأتيه خبر السماء فإذا تعارض الأمر الشرعي مع ما أراه ينبغي عليه الإنكار وهذا ما فعله موسى عليه السلام في الإنكار غير أنه نفي الصرف لأن النفس تأبى ذلك أما يجيش واحد بقى يدعي إن واحد بقى بيشرب حشيش يقول له بيشرب حشيش يا عم حرام يقول لك لا لا لا أنت ما تعرفش ده ده مش حشيش ده ده حاجة أتفرج بها الله أنت أنت شفت الخضر قتل غلام هو ده ينفع استدلال؟ أنه لا يستدل على معصية الله بمثل هذه الأشياء إنما يستدل على رحمة الله بأن منها ما هو باطل وأن الإنسان يرى دائما حتى في أحلك المواقف رحمة الله يرى في أشد الأمور استيعاب على نفسه إن واحد مثلا تأخر إنجابه واحد كان يتمنى أنه يعمل عمل أخذ منه أمر دنيوي ذهب عنه واحد كان يتمنى مال يجيله عاش بدون هذا المال أو أخذ منه واحد ابتلي بزوجة أو بما في ماله أو في صحته أو في غير أي كان البلاء ابتلي بأولاد إيه، مثلا ابتلي بابن مثلا مريض أو عنده إيه، إيه، عاهة أو ابتلي ب- بأخ أو جار سيء الخلق ظن في ربك رحمة لا تفقد حسن ظنك في ربك أبدا سيدنا موسى أخي هذه القصة قال له الخضر ذلك تأويل ما لم فصل عليه صبر أول له الأحداث ليه أول له الأحداث دي آخر حاجة أقولها ليه أول له الأحداث ليه أول له الأحداث هو قال له هذا فراق بيني وبينك قال له أنا همشي خلاص أنت ما عادش ينفع تكمل معايا وبعد كده قال له بقى هحكي لك القصة واحد اللي حصل القصة واحد اللي حصل القصة اثنين اللي حصل القصة ثلاثة ليه أوله الأحداث وكان ممكن يقول له هذا فراق أنت خلفت الشريطة خلاص لأنه اشترط عليه بداية قال أتبعك على أن تعلمني فوفى موسى بشرطه ووفى الخض- الخضر بشرطه قال له أنت هتعلمني قال له أعلمك بس اتبع لما خلف الشرط علمه ولكن إيه حاجة تانية قال حتى أحدث لك منه ذكرى إن هو مر عليه قصة واثنين وثلاثة وسيدنا موسى مش عارف الأحداث لكنه بيصبر فده خالص قال له بقى أنا إيه أحدث لك منه ذكرى أقف عند هذا الحد وأكمل في المرة القادمة أقول قولي هذا أستغفر الله